يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا حريصا علينا بنا رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله فما زلنا نطوف حول الحديث العظيم المعجز لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم الحديث إسقاط على الواقع الحديث كما أسميته حديث أمة الجسد الواحد الذي لا يمكن بحال أن يؤدي وظيفته المنوط بها إلا إذا كان وحدة واحدة ولم يكن متمزقا ولا متحزبا ولا متشيعا ولا ممزقا بين رايات وجماعات وأحزاب وإنما الجسد الواحد المكون من مخ وأعضاء مخ يمثل الرأس وأعضاء خدم لهذا المخ في سيمفونية فسيولوجية رائعة مذهلة أبدعها الحق تبارك وتعالى وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى وتحدثنا في اللقاء السابق حول اشتكى وتداعى ومعنى الشكوى وكيف تكون ولمن توجه شكوى العضو المصاب وتداعى بمعانيها اللغوية والتي أثبتنا فيها إعجازا لغويا وبلاغيا مذهلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووعدنا حضراتكم أن نتناول اليوم السهر والحمى وما هو الإعجاز في معنى السهر وما هي الحمى وعيوننا ونحن نتحدث على الأمة الواحدة التي لم أجد آية في كتاب الله ولا حديثا من أحاديث رسول الله تتحدث عن أن هذه الأمة يمكن أن تتحزب أو تتقطع أو تنقسم أو تتحزب لم أجد وإنما كل النصوص نصوص وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الأولى في الأنبياء والثانية في النساء والعبادات كلها في الصلاة يصطف المصلون حول إمام واحد إلى قبلة واحدة يقرؤون قرآنا لإله واحد يتبعون في الصلاة وحركاتها ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي والحج شعائره ومناسكه أمة واحدة والصيام نصوم جميعا ونفطر في وقت واحد والزكاة نتكافل أو يتكافل الأغنياء من أجل الفقراء فهو الأمة الواحدة وهو المجتمع الواحد والجريمة النكراء البشعة التي أفرزتها الديمقراطية المشؤومة والتي سأظل أسميها المشؤومة حتى يوم القيامة فحزبت وفرقت وشرذمت وقسمت وليست من الدين في شيء وهذا رأي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله مني ولذلك آثرت في هذه الآونة التي يتقاتل فيها المسلمون حول دنيا وليس جهادا في سبيل الله حول دنيا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الدم الذي سال أو أصحاب الدم الذي سال وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ولأن الأمر متعلق بالمخ أن الإشارة أول ما عضو يصاب بيبعد إشارته للمخ الرأس فلا بد للأمة من رأس لا بد للأمة من خلافة لا بد للأمة من رئيس لا بد والذي ينظم حركة الأعضاء والإشارات اللي طالعة نازلة راحة جاية مركزها المايسترو فيها المخ هذا العضو المذهل والخلافة وراثة عن النبوة كما قال ابن خلدون في المقدمة قال الخلافة وراثة عن النبوة لحراسة الدين وسياسة الدنيا به كلام غالي قوي يعني ما الخلافة إلا وراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم لحراسة حدود الدين وحياض الدين ما جعل الحكم في الإسلام إلا لإقامة الدين لحراسة الدين وتساس الدنيا بهذا الدين كلام يعني عبارة عن موجز لقضية هائلة ربما لا يفهمها كثير من الناس وراثة عن النبوة لحراسة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين وظيفة الحاكم المسلم إقامة شرع الله وظيفة الحاكم المسلم الوقوف على حدود الله على أوامر الله على نواهي الله قامت السنة وظيفة الحاكم شرعيته أن يحفظ الدين أن يحرس الدين ثم تكون الدنيا خادمة لهذا الدين تساس يعني اللفظة نفسها هي لفظة السياسة تساس فإن لم يحرس الدين وإن لم تساس إن لم تسس الدنيا بالدين فلا خير ومن أراد الاطمئنان والأمن والسلام والرغد والرزق والطمأنينة فعليه بهذا الدين فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى دي سورة البقرة في سورة طه فمن اتبع هداي دي تبع وهنا اتبع فمن اتبع هداي فلا خ... لا في سورة البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإذا أردنا النجاة من الخوف ومن الحزن ومن الضنك ومن الضلال ومن الشقاء خمسة اثنين في البقرة وثلاثة في طه إذا أردنا النجاة من الخوف الذي يعيشه الناس الآن ومن الحزن الذي تراه مرسوما على الوجوه الآن ومن الضنك ومن الضلال الحيرة التيه التيه والارتباك ومن الشقاء كله فمن اتبع هداي أو من تبع هداي الهدى يعني وحي الله عز وجل ممثلا في القرآن والسنة وكل مخالفة لوحي الله عز وجل قرآنا وسنة توجب الحزن والخوف والضنك والضلال والشقاء وكله من القرآن ما فيش حاجة من عندنا كل مرجعيتنا القرآن وأتحدى أن يكون في كلامي شيء غير القرآن أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم عشان الأمر متعلق بالرأس بقى المخ القيادة أرجو أن تسقطوا كل كلام على الواقع فاحنا بنتكلم شوية عن المخ وانتنات نتكلم عن المخ فترة طويلة إن شاء الله عز وجل لأن الحقيقة المخ معجزة مذهلة في الخلق إلى الآن مش عارفين يعني يوصلوا الأسرار كثيرة يعني هو اكتشفه زي في الكون كده يعني عرفوا خمس الكون لسه أربع أخماس الكون مادة مظلمة عشان اللي بيتشدقوا بالغيبيات وكده أربع أخماس الكون مادة مظلمة بسم الله الرحمن الرحيم برضو المخ اللي عرفوا منه اليسير جدا أسرار كثيرة جدا الذاكرة دي فين محطوطة فين في المخ ايه الأحلام دي الأحلام دي بتيجي ازاي و... استدعاء الذاكرة ازاي ألغاز كثيرة جدا لسه العقل البشري في مرحلة الطفولة وهيتنته فقير إلى الله عز وجل حتى يقوم الناس لرب العالمين الدماغ البشري صورة مصغرة للكون أول سلايد اللي هو معجزة المخ البشري آه الدماغ البشري بقى هو صورة مصغرة للكون يحملها كل واحد منا جزاك الله خيرا سبحانه ممكن تجيب على طول بقى أيوة الله يفتح عليك يحملها كل واحد منا على كتفه فيحوي أكثر من 95 مليار أو 100 مليار مليار اللي هو 1000 مليون يعني والتريليون مليون مليون 95 مليار عصبونات العصبونات دي هي ايه الخلايا العصبية خلي بالك بس معايا عشان تذكر ربنا وتسبحه وذلك يجعل منه أكثر آلات الكون تعقيدا كما يرى الكندي جورج لاند المتخصص في دراسة المخ بيقول إن الدماغ البشري دي صورة مصغرة للكون والمخ البشري يجعل من هذه الحقائق أكثر آلات الكون تعقيدا طيب العصبون بقى ال slide اللي بقى العصبون او الخليه العصبيه اللي بنسميها بالانجليزيه neuron او ال nerve cell يعني هي الوحده العصبيه الاساسيه او الخليه العصبيه التي تكون بتشابكها مع عصبونات اخرى الالياف العصبيه يعني خليه عصبيه جنب خليه عصبيه جنب خليه عصبيه جنب خليه عصبيه تتشابك هذه العصبونات أو الخلايا العصبية في بتكون حاجة اسمها الألياف العصبية اللي هي لما بتتحط جنب بعضها بتكون الأعصاب النيرفس يعني يبقى عرفنا يعني إيه الخلية العصبية في المخ قد إيه 100 مليار أو 95 مليار على حسب العد يعني خلي بالك اوعى تنسى الرقم ده لأن أنا عاشق لغة الأرقام في الإعجاز اوعى تنسى 100 مليار 100 ألف مليون خلية عصبية في المخ والجهاز العصبي دي جنب الخلايا العصبية التانية بتكون حاجة اسمها الألياف العصبية اللي بتكون بعد كده الأعصاب ودي أول صورة قدامك اهيت الصورة اللي قدامك ديت معناها إيه؟ معناها أنا بقول إن في دي خلية دم الحمراء دي ودي خلية شبكة العين اللي هي الخضرة في الأزرق اللي هي على الشمال ودي الخلية العصبية بتاعتنا بقى اللي احنا بنتكلم فيها يعني ادي جسم الخلية العصبية وده الطرف بتاعها وادي التشابكات او الشعيرات اللي اللي هي بتتكون مع الخلايا الثانيه الالياف العصبية تتشابك انا جايب ال- السلايد ده ليه انا جايب السلايد ده عشان اقول لك ان خلايا الجسم احنا كنا اتكلمنا عن الخلية قبل كده وقلنا ان الجسم فيه مليارات الخلايا وهي متخصصة مش خلايا بس وخلاص يعني الخلية العصبية غير خلية الدم غير خلية شبكة العين غير خلية الكبد غير خلية القلب غير خلية العضلات الهيكلية غير خلية المعدة غير خلية الأمعاء غير خلية المثانة غير خلية الحالب غير خلية الكلى كل خلية في عضو في كل خلية في نسيج في عضو في جهاز مختلفة تماما عن الخلايا التانية مختلفة في الشكل والوظيفة دي معناها ايه؟ معناها تقول سبحان الخلاق العظيم سبحان ايه الخلاق الخلاق صيغة مبالغة من الخالق خلاق يخلق كثيرا مش خلايا خلاص مرصوصة في الجسم لا ده الكبد معجزة والقلب معجزة والمعدة معجزة والكلى معجزة والأعصاب معجزة كلها معجزات أول رؤية لهذه المعجزة اللي الخلية المكونة لهذا العضو خلية الايه العصب فأنا اخترت ال- الشريحة ديت عشان أقول لك إن الأمر مش عشوائي فحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا مفيش عبث مفيش عبث في خلق الله ومن ثم مفيش عبث في شرع الله يعني احفظ الكلمة دي مفيش عبث في خلق الله يبقى مفيش عبث في شريعة الله يعني واحذرهم أن يفتنوك جزاك الله خير واسمع كما أنه لا عبث في خلق الله فبالتالي ومن ثم يعني لا عبث في شرع الله عز وجل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض مش عن كل مش تنحي الشريعة كلها لا ده عن بعض أجزاء الشريعة ولذلك أنت لو تنازلت عن بعض أنواع الشريعة احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ب 53 في المائدة 54 الآية اللي بعدها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون طب اسمع التهديد الثاني ده روخر اسمع كده ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الوتين ده العرق اللي في الرقب ده الكلام ده لمين يا حبيبي في الله ده الكلام ده لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخشى الناس لرب الناس وأتقى العباد لرب العباد وخير من دب على الأرض بقدميه وخير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين إنما في أمر العقيدة لا مسامحة ولا مجاملة ولا مداهنة ولا التقاء في منتصف الطريق أبدا ده حسم وصراحة ووضوح فيش تميع ولا ترخص ولا مداهنة ودوا لو تدينوا فتدينون بسم الله الرحمن الرحيم فهنا كل حاجة في مكانها الجسم اللي احنا بنتكلم عليه طوال هذه الحلقات المباركة أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منا كل حاجة في مكانها كل ذرة في مكانها كل خلية في مكانها كل عضو في مكانه وفي وظيفته بشيء مذهل هذا الجسد وفي أنفسكم أفلا تبصرون السورة اللي بعدها بقى جزاك الله خيرا خليها معانا شوية لأن سورة خلية عصبية برضه بس جاية سورة جميلة جدا للخلية العصبية اللي هي الواحدة من 100 مليار خلية عصبية اذكر الله سبح الله شوف التعقيد وشوف النظام وفيش وشوف ال- الانسجام وشوف العظمة وشوف الإبداع وشوف الجمال سبحانك ولا تقال إلا لك يتألف كل عصبون خلي بالك بقى كل عصبون يعني كل خلية عصبية العصبون يعني خلية عصبية نيورون يعني من جسم الخلية الأساسي اللي قدامك ده حضرتك الجسم اللي هو قدامك ده اللي متفرع منه الحاجات دي هذا الجسم يحوي جميع العضيات الخلوية يعني المكونات مكونات الخلية لكنه يتميز بامتلاكه تشعبات انت شايف التشعبات هي دي التشعبات تصله بغيره من الخلايا العصبية الأخرى إن ال ال- التشعبات اللي هي عاملة زي الشجر ده اللي انت شايفها قدامك بترتبط بتشعبات لخلايا أخرى مجاورة وأخرى وأخرى وأخرى بتكون نسيج بقى اللي هو الليف العصبي وبعدين العصب آه، يتكون من الجسد محور جسم الخليه يحتوي على نواه الخليه انت شايف النواه قدامك اهي ويبرز من سطحه تغصنات التغصنات دي يعني تشعبات باللغه يعني لها علاقه في استقبال او نقل الاشارات الكهربائيه يستقبل جسم الخليه العصبيه اسمع الكلام الجميل ده عشان تعرف يعني ايه مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد يستقبل جسم الخلية العصبية الإشارات الكهربائية أو العصبية من الخلايا الأخرى عن طريق هذه التشعبات التشعبات دي عاملة زي اللاسلكي يعني مش لاسلكي لا ما هو اللاسلك اللاسلكي يعني لا سلك لا إنما ده سلك وده آه، السلوك دي طالعه خارج الخلايا عشان تستقبل الاشارات الكهربائيه من الخلايا الاخرى خلاص اللي موجوده جنبه او من محور خليه عصبيه اخرى عن طريق مشابك يا الله مشابك دي بنسموها synapses ايه ال synapses دي سينابسس يعني مشابك المشابك دي قصه احنا هنتكلم عليها بالتفصيل يعني كل اللي بقوله ده مقدمه إنما إن شاء الله أنا أعدكم أن أتحدث بالتفصيل عن هذا الخلق المعجز وعنا على قضية التوحيد إحنا عنا دايما على قضية التوحيد على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل المشبك بقى عبارة عن فضاء ع- طب جزاك الله خيرا وهجيبها تاني يا أستاذ محمد احنا قلنا الخلية العصبية وطالع منها تشعبات زي الشجر اللي احنا شايفينه ده ده بيستقبل اشارات كهربائيه او عصبيه من الخلايا اللي جنبها او من محور الخلايا الاخرى طيب ان شاء الله فاصل قصير عشان نكمل الموضوع ال- المسلي المثير الذي يجعلنا نسبح الله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر
Oscar TV Shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 522 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
الكل يريد استقرار البلد كيف متى أين من هنا نعم نعم نعلنها من قناة الرحمة بداية الاستقرار بداية ما يتمناه الشعب الدستور الدستور نعم للدستور لقاءات حصرية على مدار الأسبوع مناقشات وحوارات تبين لك لماذا نعم للدستور وتعرفك ما الدستور وما لك وما عليك نعم لاستقرار البلد انتظرونا اليوم مع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني
والفرحة جائزة كل
بفضل الله والنصري ما أبهى شروني يحفظنا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير نستكمل ما بدأناه من حديث حول الإشارات الكهربائية عشان تعرف يعني إيه مثل المؤمنين في توجههم وتراحهم في إشارات المفروض إن المسلم يحس بالمسلم المسلم يحس بالمسلم ولو ما أحسش بالمسلم فيتهم إسلامه وإيمانه لأن النبي قال مثل المؤمنين فإذا لم ترى توادا ولا تراحما ولا تعاطفا فلنراجع الإيمان إذا رأيت قتالا وتحزما وتفرقا وحقدا وحسدا وبغضاء وشحناء وكراهية و... فلنراجع أنفسنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ففي اشارات كهربائيه بين الخلايا بين عن طريق الايه المشابك اللي انت شفتها في الصوره يا ريت تجيب الصوره ثانيه يا استاذ محمد يعني دايما خلي الصوره معانا اي شفت المشا... شفت ال- الشعيرات ديت واللي بيسموها التغصنات او التشعبات اللي زي الشجر اللي طالع من الخليه العصبيه دي ده بيت... بيتلقى اشارات كهربائيه من التشعبات بتاع الخلايا الثانيه طبعا الخلايا جزاك الله خير جزاك الله خير يبقى يعني الاشارات دي بتحمل ايه بتحمل اوامر وبتحمل آه، اعمل وما تعملش ابعت وما تبعتش لان فيها علاقه بعد كده بالجهاز الهرموني الغده النخاميه اه في علاقه بين الهيبوثالاموس ما تحت المهاد وبين البتيوتر اللي هو النخاميه عشان تأمرها تطلع هرمونات قصة طويلة عريضة قصة مذهلة عشان تعرف ان الجسد ده ايه وحدة واحدة يعني فيش دكتور اعصابي ملوش علاقه بالقلب مفيش دكتور قلب ما يتكلمش في الاعصاب مفيش دكتور كبد ما يتكلمش في الجهاز الهضمي لان الجسم كده صحيح كل واحد دخل في تخصص وقعد يتعمق ويتعمق ويتعمق فيه بس ما ينساش ابدا ان هذا العضو مرتبط ارتباط وثيق بالاعضاء الاخرى حتى بالعظام حتى بالكالسيوم حتى بالهرمونات حتى فالمهم الاشارات ديت بتتم عن طريق التشعبات من جسم عصبون اخر او من محور عصبون اخر عن طريق حاجه اسمها مشابك اللي هي السينابسز المشابك دي قصه جميله جدا جدا المشابك دي عباره عن ايه قال لك المشابك دي عباره او المشبك يعني عباره عن فضاء عند التقاء غصن بغصن غصن خليه عصبيه او محور عصبون مع جسم خليه خليه عصبون اخر لنقل الاشارات يعني فضاء مش مش حاجه ماديه مش حاجة فيها أعصاب أمال فيها إيه فيها نواقل عصبية يعني فضاء فيه نواقل عصبية مفيش فيه أعصاب اللي هو الجزء المشبك ده اللي هو الوسط اللي بيتم خلاله تبادل الإشارات حتة كده فضاء بيسموه مشبك المشبك ده فيه إيه أو ال synapses موجود فيه نواقل عصبية اللي اسمها إيه neurotransmitters مثلا يعني باللغه الانجليزيه انما neurotransmitters يعني نواقل عصبيه اللي هي ايه ع- منها ال acetylcholine ومنها الادرينالين ومنها النور ادرينالين هرمونات يعني دي قصه جميله جدا جدا لان لو مش موجوده النواقل العصبيه دي هيبقى في خلل في الوظيفه يعني قالوا ان سبب مثلا الالزهايمر والحاجات دي ان ان ال acetylcholine بيقل في نهايه العمر مثلا يعني نظريات محدش وصل لحاجه لسه اللهم احسن ختامنا يا رب ولا تهنا في شيخوختنا اللهم ت- لا تهنا في شيخوختنا ونعوذ بك من الالزهايمر ومن خرف الشيخوخه عمليه مزعجه جدا الرئيس الامريكي ريجان كان في في اواخر ايامه بيطلع في الشوارع ويجيبوه بال- بالبوليس لانه خلاص كان خرف انتهت فنسال الله تبارك وتعالى العافيه والسلام وفي اثر كده بيقولوا يعني ان العالم لا يخرف يعني او اللي بيقرا قران كتير او اللي قلبه فيه القران ان شاء الله ما يخرفش محور العصبونة والأكسون هو عبارة عن امتداد يخرج من جسم الخلية هاتها لي تاني بقى يا أستاذ محمد الصورة عشان أتكلم عليها محور العصبون هو عبارة عن امتداد يخرج من جسم الخلية دايما أيوه أهو ده إيه محور العصبون امتداد طالع من جسم الخلية خلاص وينقل الإشارات الكهربائية من العصبون والمحور مغلف من الخارج بحاجة اسمها المايلين أو النخاعين اللي هو المايلين شيس اللي هو عندك ال- اللي طالع الأخضر ده أهو على اليمين ده وهو عبارة عن مادة عازلة للمحور اللي هو المايلين ده ها او ال- ال- ال- الغلاف بتاعه الغلاف بتاعه ماده عازله للمحور وضروريه لنقل الاشارات الكهربائيه فيه كل حاجه بنظام مفيش حاجه اسمها عشوائيه ولا عبث في خلق الله عز وجل حتى ده حتى العص العصبون ده مغلب بالميلين اللي هو الاخضر دهوت جنب بعضه ده وطالع فوق وطالع منه الايه الشعيرات او التشعبات طيب جزاك الله خيرا مؤقتا كده خليك معايا بالصوره دي كده باستمرار يا سبحان الله. خلايا المجموعه العصبيه لا خلاص خ- خلاص جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا خلايا المجموعه العصبيه المركزيه يقدر عددها بحوالي 30 مليار خليه عصبيه وهي التي تسيطر على نشاط البدن وفاعليته جميعا وهي التي يكون فيها النشاط الفكري النشاط الفكري والتخيل الذهني اللهم نور عقولنا يا رب نشاط فكري وتخيل ذهني من المناطق الغامضة في المخ البشري وليه ده نشيط فكريا وليه ده خامل فك- فكريا وليه ده عاجز فكريا وليه ده فطن وذكي ده قدر الله عز وجل ربنا قدر كل شيء حتى الكيس والعجز ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام ده قدر الله عز وجل هذه الخلايا العصبية في جسم الإنسان لو صفت اسمع بقى المعلومة ديت معمود- مع- معلومة رقم جميل يعني الخلايا العصبية في جسم الإنسان لو صفت صفا لبلغ طولها حوالي أضعاف المسافة بين الأرض والقمر إزاي جمعت في الحيز ده قدرة الخالق سبحانه وتعالى قدرة خلق عظمة خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون لو صفناها كلها على بعضها تبلغ اضعاف المسافه بين الارض والقمر طب المسافه بين الارض والقمر قد ايه يا ريت تجيب لي السلايد ده يا استاذ محمد اللي هي تقدر المسافه بين الارض والقمر دي تقدر المسافه بين الارض والقمر بحوالي 384 الف كيلومتر هم؟ تقدر المسافه بين الارض والقمر بعد ايوه ايوه الله يفتح عليك انا بس عايز اعرضها عشان كده المسافه التي يقطعها الضوء في سنه واحده ها 300 ألف كيلومتر في الثانية وبالتالي المسافة بين الأرض والقمر ثانية و28 من 100 ثانية ضوئية واحد و28 من 100 ثانية ضوئية السنة الضوئية يعني إيه؟ هي مقدار أو المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة ديت 300 ألف كيلومتر في الثانية مسافة بين الأرض والقمر واحد وثمانية وعشرين من مية ثانية ضوئية أنا جبت ليه الأرقام ديت عشان تعرف إن الخلايا العصبية في جسم الإنسان جزاك الله خيرا لو صفت تبلغ أضعاف المسافة بين الأرض والقمر يعني إيه تاني يعني من الذي أودعها في هذا الحيز ده في المخ ده حيز دقيق يعني صغير جدا جدا اتجمعت إزاي ما يعرفش لا يقدر على تجميعها إلا الحي القيوم تبارك وتعالى والحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات والقيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال وأغلب الأقوال على أنه اسم الله الأعظم لأن يعني القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال لا يقدر على هذه الأفعال إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى يحتاج الدماغ يوميا إلى ما لا يقل عن ألف لتر من الدم إيه هو الإعجاز النبوي بقى الشريحة الإعجاز النبوي في معنى السهرة يعني دي نبذة عن المخ بس قابلة إن احنا نتكلم عليها تاني وتالت ورابع لما النهاردة نتكلم عن يعني دي تعتبر مقدمة للكلام عن المخ الإعجاز النبوي في معنى السهرة الشريحة أستاذ محمد الإعجاز النبوي في معنى السهرة احنا قلنا حديث عليه الصلاة والسلام في أربع مفردات جزاك الله خير الأربع مفردات اتكلمنا عن إذا اشتكى واتكلمنا عن الشكوى الشكاية و... ويعني إيه اشتكى عضو الجرح إزاي اشتكى ها ويشتكي لمين ويبعت الشكوى عن طريق إيه وبعدين تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى فاضل السهر وفاضل الحمى والإعجاز النبوي في معنى السهر أولا يعني إيه السهر أولا أول ما العضو بيصاب إذا اشتكى منه عضو يصاب يعني يعني جرح أو ألم أو مكروب أو نزيف أي شكاية إذا اشتكى منه عضو مكروب دخل خلية جرح آه، التهاب فبيحصل فيه نوع من التوتر والضغوط يتعرض لها المصاب توتر حالة توتر في الجسم عشان ايه نقولها ببساطة يعني التوتر ده بيحصل ليه او ازاي في في جسمنا او في المخ جهاز عجيب الشكل وعجيب الوظيفة وعجيب الخلق اسمه التكوين الشبكي او reticular formation ومركز النظام الساقي اللي هو ال limbic system ده جهاز يعني تقريبا قليل قوي الا المتخصصين قوي في علم الاعصاب اللي بيغوصوا فيه لانه موجود في جذع المخ عارفين انتوا طبعا ال brain stem جذع المخ وقصه جذع المخ وموت جذع المخ والفتوى اللي عايزين يطلعوها لما جذع المخ يموت يا ترى بتقول نقول وفاه ولا ما نقولش وفاه والمجامع الفقهيه روايه طويله عريضه كده انا ما- مانيش قدها مانيش ما بعرفش فيها انا اعرف بس في الكلام البسيط ده آه، بتتنبه هذه المراكز اول ما يحصل فيه اي حاجه في الجسم اي جرح اي نزيف اي اي حاجه فبتتنبه المراكز دي اسمها ايه احفظها كده مركز التكوين الشبكي reticular formation او ال limbic system اللي هو النظام الساقي فيحصل ايه يحصل انتباه تام ويقظه مستمره لمراكز المخ العليا لما انت ت- ايه الله يفتح عليك يا استاذ محمد لما انت تثير التكوين الشبكي تبص تلاقي فيه انتباه تام ويقظه مستمره لمراكز المخ العليا انتباه تام منك انت لا ده كل ده بيحصل وانت مش عارف ده اللي بيتولى امرك حينئذ خالقك جل وعلا وهذا سر اسم الله الرحمن الرحيم بتبص تلاقي المراكز المخ العليا تنتبه وتبقى في حاله يقظه مستمره او بنسميه السهر وانت مش عارف حاجه انت بس يعني ايه متالم تعبان بس نمره اتنين ب تنبيه الجهاز العصبي التعاطفي في احنا عندنا جهازين عصبيين لا اراديين لا اراديين اللي هو السمباثيك والباراسمباثيك ع- تعاطفي وغير تعاطفي ال- ال- يعني الجهاز العصبي اللا ارادي معناه معناه تفسير اسم الله الحي القيوم ليه الجهاز العصبي اللا ارادي يعني بيعمل من غير اراده منك يعني الجهاز العصبي اللا ارادي سمباثيك وباراسمباثيك تعاطفي ولا تعاطفي او جار تعاطفي معناها ان انت ما تعرفش عنه حاجه خالص انت لا اراده يعني انت ما بت- ما بتدخلش ايدك علشان تشغل حركه الامعاء عندك ودي لا اراديه ما بتدخلش ايدك علشان تحرك ال- جهاز الهضم عشان يخرج ما فيه من الفضلات مثلا يعني او تدخل عشان ت- تهز القلب يتحرك لا كل دي حركات لا اراديه لا اراديه من قبل صاحب الإرادة العليا والمشيئة المطلقة الله عز وجل ما هو ده لازم ما هو لو- لازم نوظف العلم في قضية التوحيد وآن الأوان إن احنا نفعل التوحيد في مناهج العلم أستاذ محمد بيطاردني فاضل عشر دقايق فاضل خمس دقايق يعني الحقيقة آه، اللهم بارك في أوقاتنا رفع درجة توتر العضلات وحساسيتها سيب السلايد ده لسه ما خلصتوش اه يبقى ثالث حاجه رفع درجه توتر العضلات وحساسيه العضلات ان كل ده هيفسر لنا معنى السهر مش السهر بالمفهوم بتاعنا انا سهران للساعه 2 و3 بالليل و4 بالليل وسهران للفجر لا دي سهر ارادي منك انت انما في سهر بيحصل لا ارادي منك داخل الجسم للمراكز ديت فيحصل فيه انتباه تام ويقظه مستمره لمراكز المخ العليا ويحصل تنبيه للجهاز العصبي التعاطفي ويحصل آه، رفع درجة توتر العضلات وكده وآدي آخر سورة بقى عشان هنختم إن شاء الله آخر سورة اسمها من بعدها على طول في بعدها على طول السورة اللي بعدها مباشرة ديت على سورة المخ ودي سورة جذع المخ ج- جذع المخ اللي هو فيه إيه؟ جذع المخ اللي هو فيه ال midbrain وال pons وال medulla اللي هو المخ المتوسط والقنطرة وال medulla ادي ال pons وادي ال- آه. داخل بقى جذع المخ اللي- جذع المخ يعني الجذع اللي نازل ده اهو. عشان ما تشغلش بالك باللغة الانجليزية الجذع اللي نازل من المخ ده ده اللي فيه التكوين الشبكي ال reticular formation اهو اللي هو فيه الاسهم دي الاسهم دي اللي هو التكوين الشبكي اللي هو له مهمة خطيرة جدا في موضوع حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو آه، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى له مهمة خطيرة ال reticular formation ده صورة للتشكيل الشبكي وهو يقع أسفل الجمجمة في مؤخرة المخ كما نرى أو قافية الرأس في حديث عن قافية الرأس إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد قافية الرأس ده في إعجاز برضه اه يعني هو موجود التشكيل الشبكي لأن هو المسؤول عن ال- النوم واليقظة التشكيل الشبكي ده هو المسؤول عن النوم واليقظة عند الصورة ديت يعني تقريبا يعني جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد نسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن آه، يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بهذا البلد سوءا أو ضرا أو شرا فإنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واغفر لنا تقصيرنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك ولا من عز الجهاد بكتابك جهاد المنافق الكافرين والمنافقين وجاهدهم به امتثالا لأمرك وجاهدهم به جهادا كبيرا استعملنا ولا تستبدل بنا استعملنا ولا تستبدل بنا استعملنا ولا تستبدل بنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحتى نلقاكم أحبتي في الله في لقاء الجمعة القادمة أستودع الله دينكم وأماناتكم وأخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا